أحد أمين ناخد موضوع في سلسلة موضوعات لا وعود ووصايا وصية مهمة مكررة بتقول لا تخطئ أيضا الوصية دي جت على الأقل مرتين في الأناجيل في إنجيل يوحنا الاثنين يوحنا خمسة ويوحنا تمن يوحنا خمسة دي الحكاية بتاعت معجزة شفاء المخلع اللي هو مريض بيت حسدة 38 سنة عارفين القصة وجاله المسيح وقال له ليس لي إنسان وقال له قوم شيل سريرك وامشي وبعد كده لما قابله في الهيكل يوحنا خمسة عدد 14 بعد ذلك وجداه يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر لا تخطئ أيضا دي وصية ربنا يسوع بيحب الغفران غافر الخطايا صافع عن الذنب خطايانا لا يعود يذكرها يطرحها في بحر النسيان يحب كده لكن ده مش معناه انه بيحب الخطية ابدا يعني زي ما بيدي الغفران بسهولة بيدي معاه وصية بتقول ايه لا تخطئ ايضا ما تغلطش تاني في يوحنا 8 قصة التي أمسكت في ذات الفعل ربنا يسوع تكفل بالدفاع عنها وعرف ينقذها من براثن الجماعة اللي كانوا هيرجموها وموقف مش ممكن كانت تعدي منه وسطر عليها في لحظات مرة جدا وبعدين ايه في اخر القصة يقول ايه عدد تمانية عشرة تقول له لا لما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أما دانك أحد فقالت لا أحد يا سيد فقال لها يسوع ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا فوضعنا عن لا تخطئ أيضا يعني إيه تصور معايا أنا وإنت إحنا الراجل ده اللي 38 سنة في خطية وربنا أنقذنا من حاجة صعبة من شلل من عجز أو إحنا الست المفضوحة دي اللي في موقف مخجل جدا وكل الناس متهماها وربنا أنقذها وسطر عليها ورفعها وعدت الأزمة وعدت خطية ومحدش دخل في تفاصيلها إنما في الحالتين ربنا بيوصي وصية بيدي نعمة كبيرة قوي هي نعمة الغفران وبيوصي وصية يا ريت كل واحد فيكم لما يعترف يطلع وهو سامع ربنا يسوع بيقول له كده احنا في الحل مجمل الحل هو كلمة مغفورة لك خطاياك انما وانت طالع من من عند ابونا اسمع في ظهرك كده ايه لا تعود تخطئ ايضا يعني مش معنى انك خدت الحل سهل مش معنى انك لقيت رحمة ربنا واسعة قوي مش معنى ان ربنا طيب قوي لدرجة ان كل اللي فات مات اوعى تستسهل اوعى ترجع تاني لا تخطئ ايضا هو ده بقى اللي هننشغل بيه ليه بنغلط تاني وازاي ما نغلطش تاني مش بنتكلم عن الغلطة الاولى بنتكلم عن التاني عن الغلطات المكررة اللي كلنا بنعاني منها كلنا بنشكي ان احنا بنغلط وبنندم وبنرجع نغلط وده اللي مضايقنا من نفسنا هقول كم سبب في لماذا نخطئ أيضا لماذا نخطئ أيضا أول سبب حب الخطية في أخطاء ساعات الواحد يعملها وهو مش بيحبها يعني ما أظنش فيكم حد بيحب يتعصب يحب يبقى عصبي لا دي بتطلع مش من القلب يعني مش مبسوط الواحد هو عصبي إلا لو بقى في خلل نفسي فظيع إنما في ناس تحب تحكي في سيرة الناس فلما يجي يوعد ربنا إنه هيبطل بيلاقيها صعبة قوي ليه؟ أصله بيحب يحب يجيب سيرة الناس هو بيحبها يتلذذ بالموضوع ده. صورة تانية مشهورة الإدمان الإدمان أي شخص مدمن بيبقى عاوز يبطل في وقت بس المشكلة هو بيحب اللي بيشربه بيحبه خلاص له مذاق بالنسبة له أحيانا يكون بيحبه وأحيانا يكون تعود لسه هنقول حب الخطية علاقة غلط في حياة شخص العلاقة دي غلط وأنت عارف وقلت يا رب هح- هبطل مش هتكلم مش هقابل الشخص وبعدين تجد أن العاطفة متعلقة بالشخص فتبقى عاوز ترجع لأنك بتحب طبعا ده مش حب نقي مش حب حقيقي إنما تعلق أو شهوة فأول حاجة بتخلينا نخطئ أيضا هو أن الواحد بيحب الخطية ودي بتبقى صعبة لأنه زي ما قال القديسين لابد أن تقاوم الحب بالحب لا يغلب الحب إلا حب آخر في بعض الخطايا كده بتبقى موضوع تعلق أو حب الإنسان ليها الواحد بيحب الفلوس بيحبها فيجي يعترف كل مرة يقول أنا طماع أنا أصلي إيه ممكن أظلم أو أغش لأني بحب الفلوس طب يا حبيبي من فضلك بطل بقى حاضر يطلع مش عارف يبطل لأن أول ما بيكسب قرش زيادة بأي طريقة بيبقى سعيد يعني بيحبها فده أول سبب يعطلنا عن لا تخطئ أيضا أن الواحد يكون بيحب الحاجة اللي بيعملها بيحب الغلط تاني سبب هو التعود بمعنى إيه أنت مش بتحب بس اتعودت على الوضع ده اتعودت على الخطية دي أصبحت جزء من طباعك سوري يعني واحد عينيه زيغة اتعود بقاله سنين طول الوقت بيبص كده بصات كلها شهوة كلها شر خلاص المسيح قال غلط زنا تاب اعترف بس عشان يعدل الموضوع عاوز شغل كتير قوي ليه متعود عينيه تبص بصات وحش متعود يفكر في الناس تفكير وحش واحد اتعود يسيء الظن بالناس إساءة الظن خطية بس هو اتعود متربي على كده من صغره هو كده بيسيء الظن بالناس فمن كتر تعوده مش عارف يطلع منها مع انه وعد ربنا هيبطل يسيء الظن بس مش سهلة فالتعود بيعطل الانسان انه ياخد موقف نهائي من الخطية يمشي خطوة بس مش عارف يكمل لانه ال- التعود بيغلبه الطبع غلاب وخطايا كتير زي كده الكسل نوع من التعود واحد اتعود لما يصحى يشرب شاي قال لا خلاص بقى هروح الكنيسة واتناول وبتاع وبعدين يلاقي انه القهوة والشاي بتاعت الصبح دي صعب قوي الواحد يسيبها اصله اتعود طب ده احنا بنقول جسد الرب ودمه حاجة ثمينة جدا ممكن لانه متعود مش قادر يجد صعوبة في انه يبطل القهوة اللي على الصبح دي عشان يروح يتناول او السيجارة اللي على الصبح او ايا كان ثالث سبب عدم الصدق في التوبة ايه اللي بيخلي واحد يعود ايضا فيخطئ الوصية لا تخطئ ايضا انه يكون مش صادق جوه نفسه مش امين مع نفسه مش راجع لربنا بكل قلبه في آية بتقول ارجعوا لله بكل قلوبكم لازم بكل القلب يعني ايه يبقى موارب الباب في حتة كده ايه متفق مع ضميره انه برضه يعني مش هناخدها جد قوي يعني يعني عاوز يمسك العصا من النص وهو بيتوب عاوز يحط رجله في الدنيا ورجله مع ربنا مش عاوزها ايه تمشي كده ايه مظبوطة قوي مثل هذا الإنسان الذي يعرج بين الفرقتين لابد أن يخطئ أيضا لأنه مش واخدها بأمانة أو بصدق لا معلق كده الأمور شوية ففي واحد وهو بيتوب تحس في توبته إنها نية طرية ميعة مش مش جاد مش جاد مش متضايق من نفسه مش متضايق من اللي حصل مش صعبان عليه ربنا مش عارف يوعد ربنا مش قادر يدي كلمة كل الحاجات دي مش جواه هو عارف انه هيطلع من الاعتراف يغلط تاني ده انا عاوز اقول اكتر من عارف لان عارف ساعات تبقى عن ضعف انما هو ناوي ناوي انه يطلع ويغلط لان يقول لك انا اعترفت بس ايه ربنا عارف بقى ايه اللي ربنا عارف اعترفت المفروض تاخدها بقى جد سبب آخر يخلي الواحد يغلط تاني نفس الغلط اللي غلطه عدم الالتزام بالوعود ساعات الواحد يتفق مع ربنا على وعد انه طلع مؤتمر مثلا زي كده وقال بص انا يا رب بقى هرجع اتناول كل اسبوع او هرجع اصلي الاجبيه ولو مره كل يوم او هبتدي اخدم ياخد وعد ياخد قرار اول ما ما يلتزمش تلاقي كل القديم رجع تاني خطوه خطوه والشيطان نفسه طويل على فكره الشيطان نفسه طويل ممكن ما يجيبلكش كل القديم مره واحده بس هو في دماغه هيجيبك هيجيبك فأول خطوة يجيبك منها إن اللي أنت وعدت بيه في لحظة انفعال وحماس وتوبة ما تعملوش بس كفاية على قد كده الباقي ده على المهل بقى أسبوع في أسبوع خطوة في خطوة نقدر إيه نرجعك حتة بحتة فيبقى عدم الالتزام بالوعد يخليك لازم ترجع للغلط تاني أيا كان الوعد اللي أنت وعدت بيه إن الواحد يقول كلمة وما يبقاش قدها أو ما يحاولش يلتزم بيها دي بتبقى مقدمة لعودة كل الخطايا الأولى خطوة خطوة سبب آخر لأن الواحد بيغلط تاني هو عدم الاعتراف وتستغربوا في الحتة دي في ناس ما زالت بتقول إيه قيمة الاعتراف في آية صريحة بتقول من يكتم خطاياه لا ينجح من يقر بها يرحم كتمة الخطية مجال عمل الشيطان دايما كتمة الخطية لما الواحد يكتمها بتسيب للشيطان فرصة انه يلعب بالانسان من جواه فلما الواحد يكابر ويقول انا يعني بعمل ايه طب انا هعترف على ربنا كفايه الواحد يتوب قدام ربنا ايوه ما هو ما كانش ربنا عمل لنا النظام ده انما اللي منكم جرب يعترف بانتظام بيفاجئ ان فعلا في خطايا مش بيفاجئ بيلاقي في خطايا راحت فعلا اللي لسه مش عاوز يغير الفكره دي مش عاوز يعترف بيقعد طول العمر بيعيد ويزيد في نفس الخطايا ليه لان طول ما الخطيه مكتومه جواك حتى لو قلتها في الصلاه بس انت مش عاوز تعترف قدام انسان لان كبريائك معطلك مستكترها على نفسك يعني ان اللي قصادك ده ايا كان كاهن ولا اسقف يعني يشوف حاجه وحشه فيك طب ما احنا بنقول لك احنا وحشين وكلنا خطاة وكلنا في الهم سوا بس خلي ربنا يرفع عننا عند الانسان في الحته دي يجعله يخطئ ايضا وفي خطايا كبيره بتحصل كده يعني واحد ممكن يقع في زنا مثلا وبعدين خلاص انتهت القصه فيقول انا هعترف بيها ليه مش هعترف بيها وتدور الأيام ويجربوا الشيطان في نفس التجربة ويوقعوا في نفس الحفر ليه؟ لأنه ما فتحش الأوضة الضلمة دي فطول ما الأوضة الضلمة دي موجودة مقفولة الشيطان يقوى عليه إنما لو عرف يفتحها تلاقي عنده قوة بعد كده داود النبي فتح الأوضة الضلمة وكان قديسا وكان ملكا وكان نبيا ولم يخجل من أن يعترف أنه زنى عشان كده ما رجع لهاش تاني ابدا يبقى من الحاجات اللي بتخلي الواحد يخطئ ايضا اهماله لسر الاعتراف يلغي الحكايه دي من حياته حاجة تانية تخلي الواحد يخطئ أيضا هو الجو المحيط في واحد ينوي على حاجات يقول أنا هبطل أكذب مهما كانت الظروف إنما ما غيرش الشلة ما غيرش الناس اللي بيتعامل معاهم ما غيرش الجو الأساسي اللي بيدفعه للخطية هينجح مرة واثنين وثلاثة ومش هيكمل هيقاف هيقاوح شوية بس مش هيقدر على طول ليه؟ الجو المحيط مؤثر جدا هيضعف مناعته تمام وهيخليه في الأول لسه فاكر وعده ولسه فاكر التزاماته ولسه حماس التوبة فيه إنما يوم واثنين وثلاثة يبتدي يتزحلق ويرجع لكل اللي كان بيعمله قبل كده ليه؟ طول ما الجو ده زي ما هو كده مفيش فايدة فعارفين دي بقت ثورة في عالم خدمة أو علاج الإدمان إن الحل الجذري لأي مدمن والإدمان ده على فكرة مرض ضعف خطية كلنا عندنا درجات من الإدمان وأنواع من الإدمان فما حدش يفتكر الكلمة دي كلمة جارحة لحد لا كلنا مدمنين حاجات النهاردة الحل الجذري يعملوا إيه ياخدوا الشاب ده من عالمه ويودوه عالم تاني يعيدوا برمجته تاني يقعد سنة مثلا في معسكرات بعيد خالص عن البيئة بتاعته وعن أصحابه وعن جوه مفيش حل تاني غير كده لو دخل في شباب أنا شفتهم قعدوا دخلوا المستشفى لعلاج الإدمان 23 مرة يدخل يتعالج ويرجع مسافة شهرين يقع تاني القصة دي مشهورة أوي وبعدين لولا لما حصلت له القصة دي إنه عزل باختياره وعاش في عالم آخر سنة كاملة النهارده بيخدم المدمنين وإنسان ناجح جدا بيخدمهم وحياته وخدمته ورسالته دي ليه لأنه ده المر عشرين سنة ما كانش عارف يطلع منها لكن هو طول ما نفس الجو مفيش فايدة كل أنواع الخطايا كده برضه طول ما هي نفس الجو يبقى مش هتعرف هتخطئ أيضا آخر سبب أقوله لماذا نخطئ أيضا هو اليأس أو الاستسلام الواحد بيرجع يغلط ليه لأنه ساعات يصيبه إحساس أنا مش ممكن هتغير اللي بعمله مش هعرف أبطله أو الصح اللي نفسي أعمله مش هعرف أعمله طول ما الفكرة دي جوه الإنسان مش ممكن هيتصلح سيخطئ أيضا فاليأس معطل لحتة التوبة الكاملة دي يستسلم الواحد فلا تعود تخطئ مرتبطة قوي بالجزء ده إن الواحد يبقى عنده صغر نفس فيقول مش معقول اللي زيي هينفع يخدم مش معقول اللي زيي عينيه في يوم هتبقى نقية مش معقول اللي زيي علاقاته هتبقى مستقيمة هعرف أبطل كذب ده أنا كذاب يعني من يومي لا ممكن لو أصابك اليأس يبقى لابد أن تخطئ أيضا السؤال بقى الثاني كيف لا نخطئ أيضا تعالوا نحط حلول عملية هي طبعا طالعة من الأسباب بس احنا بنحطها كده زي روشتة ازاي الواحد لا يخطئ أيضا احنا تاني براجع معاكم ربنا يسوع طيب قوي عاوز يدي الغفران وبيديه بسهولة لكل من يتقدم طالبا غفران عطية الغفران بيديها مهما كلفته كلفته كتير قوي بس يعني بسهولة بيطلعها لكن مصحوبة بوصية لا تخطئ أيضا فقدر قوي الغفران عشان لا تخطئ أيضا كيف لا تخطئ أيضا أول حاجة في روشتة لا تخطئ أيضا الهروب الهروب يعني إيه يعني لو الست اللي كانت أمسكت في ذات الفعل دي بعد كل الفضايح والستر اللي حصل رجعت بعد كده لنفس الراجل الوحش اللي كانت وقعت معاه طب لا يمكن مش هتغلط هتغلط طبعا لازم هتغلط مش هتعرف تحمي روحها إنما هي لازم هتفضل طول حياتها هربانة من مثل هذا الرجل وأمثاله لكي لا تخطئ أيضا في آية صغيرة من كلمتين يا ريتكم تحفظوها لأن مجرد ما أقولها هتكونوا حفظتوها اهرب لحياتك هي معناها اهرب لحياتك الأبدية يعني لو ما عرفتش تهرب أنت هتموت بس موت أبدي اهرب اهرب دي بقى تقدر تطبقها في حاجات كتير قوي المكان اللي لا, اللي لا يليق بالله اهرب منه الشخص اللي بيتعبك وبعدك عن ربنا اهرب منه التليفون اللي هيتعبك اهرب منه الفكرة اللي هتتعبك اهرب منها الفيلم اللي هيتعبك اهرب منه الجرايد اللي لو هتتعبك بلاش منها اهرب لحياتك شوف ايه بيتعبك وبعد وما ينفعش تعبير اهرب يعني في كأنه حاجة خطر اجري يعني ما ينفعش تبقى ايه مايعة برضه لا لازم تبقى جد الحتة دي ودي مشكلة ناس كتير قوي انه جواه رغبة طيبة انه ما يغلطش بس ما بيعملش مجهود مش واخد حذره مش مستعد يهرب لانه معتبر يعني هي الخطايا دي خطايا يعني فيها ايه كلمة زيادة ولا نظرة زيادة يعني لا طول ما انت بتفكر في كده مش هت- هتخطئ أيضا يبقى أول حاجة الواحد يفكر فيها الهروب في مجلس المستهزئين لا يجلس في طريق الخطاة لا يقف واللي عمل الهروب دول تمجدوا أمام الله كان ربنا يوصي شعبه ما تختلطوش بالأمم أبدا وبشكل حاسم قوي اوعوا تتجوزوا من عيالهم وتتجوزوا من عيالكم وخلوا الحدود واضحة ما تدخلوش أبدا أراضيكم ليه يا رب الحدود الجامدة دي عشان الخلطة أساس كل المشاكل الاختلاط مع فكر العالم الزيادة يجيب مشاكل كتير قوي تبقى بنت زي الفل وبعد شوية تدخل جامعة تلموا عليها أصدقاء مش بتوع ربنا تبتدي لبسها يتلخبط يبتدي سلوكها يتلخبط يبتدي ومن سيء إلى أسوأ والقصة إيه مش عارفة تهرب وفين بقى تحصل مشاكل ضخمة ليه كان لازم تهرب من بدري كان لازم الأهل يبقوا واعيين إنه الجو ده لو ما طلعتش منه نهاية سيئة لازم يبقوا قاريين الخطة الشيطانية اللي بتترتب مش تحت رجليهم لقدام مش لازم النهاردة تاني حاجة في لا تخطئ أيضا العمل الروحي وهنا عاوز أقرأ معاكم نص صغير كده في لوقا 11 لوقا 11 عدد 24 ربنا حكى قصة غريبة جدا يعني من أغرب الحكاوي اللي حكاها المسيح له المجد حكى حاجة عن الشيطان وأسراره هو عارف كل حاجة ربنا فيقول متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة وإذ لا يجد راحة يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه فيأتي ويجد مكنوسا مزينا ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله هقولها بطريقة مش تقليدية شوية معلش هو الشيطان طلع ليه أول مرة هنعتبر دي توبة لأن يبدو أن الشخص ده رش مية جوه دايما الشيطان زي الحشرات اللي تكره المية فلما رش مية بقى الشيطان قلقان المية دايما عندنا إشارة للحياة الروحية أو روح ربنا روح الله يرف على وجه الماء تلاقونا نرش البيوت مية ونرش الناس مية لما تصلي على المية فهنا زي ما تقولوا الإنسان ده إيه كان جواه روح نجس وبعدين دخلوا حتة مية كده توبة صلوة قداس اعتراف فالشيطان طلع ما قدرش يست- يعني يستحمل راح يلف بقى على زبون تاني يطلب راحة ليه المية حرقته المية عذبته المية كانت هتغرقه فطلع قال لك يا عم الراجل ده بقى جواه مية زي ما المسيح قال ايه قال يخرج من بطنه انهار ماء حي الانسان الروحاني ففضل يلف يلف مش لاقي في كل حتة في مية كل ما يجي عندك يلاقي مية صلاة عندك مية إنجيل عندك مية لقان عندك مية خدمة الناس يعني فيك حتة من ربنا كده فمش عارف يقرب منك فيقول طب أرجع للي شفته كده تكون المية نشفت خلي بالكم تكون المية نشفت وبعد ما ي- يسوقوا الحكاية بالمية ساعات يكنسوا أو يعني ينظفوا وينشفوا المية فلقى المكان ناشف فعجبوا قوي فقال لا لا خسارة فيا لوحدي الشياطين فيهم فضيلة ان هم بيحبوا بعض قوي فعلا الفضيلة الوحيدة اللي عند الشياطين اصحاب جدا وجدعان مع بعض فيجيب سبعة معاه معناته ايه الكلام ده مبدأ انك لو سبت خطية لازم تحط مطرحها حاجة حلوة لو ما عملتش الإحلال ده لو ما حطيتش عمل روحي مطرح الخطية هترجع لنفس الخطية وأكتر هنسميها العمل الروحي العمل الروحي يعني إيه هنحط لستة طويلة تحت كلمة العمل الروحي بس لو واحد تاب وما صلاش يبقى ما رشش مية الشيطان هيرجع أو الخطية هترجع مهما كانت إرادتك حديد أصل أنت بتحارب شيطان ما تقدرش عليه لوحدك الخطايا دي بيحركها وراها مملكة شر مملكة شياطين انت مش قدهم انت قدهم لما تحط ايدك في ايد ربنا فلما تقول يا رب ساعدني يا رب اسندني يا رب قويني عشان ما اغلطش هتقدر المكان ده مش هيعرف يدخله ابدا انما لما يكون الحكايه ناشفه لا لو ناشفه هيجي وممكن تسوء الحكايه لان الواحد ساعات يقول ده انا بعد ما تبت واعترفت وقعت وعملت اللي ما كنتش عملته قبل كده الله ما هو الشيطان بينتقم منك عشان تبت واعترفت ساب لك المكان يومين عقبال ما المايه نشفت رجعوا معاه سبعه عشان تبقى ترش ميه تاني ما هي عداوه فاهمين الفكره يبقى كان لازم تبقى ايه المايه شغاله على طول لان المكان ده لو نشف هيبقى مرتع للشياطين ففي ناس كتيرة قوي ترش مية وتنشف بسرعة يعني يطلع برضه خلوة زي كده وينبسط ويستفيد ويتناول وبعدين يرجع ما يحاولش بأدنى محاولة انه يمسك في ربنا مفيش عمل روحي فلأن مفيش عمل روحي مسافة أسبوع ينشف فما يجيش شيطان واحد يجوا سبعة يجوا ثمانية يبقى تاني حل في لا تخطئ أيضا انك تتمسك بالعمل الروحي زي ايه العمل الروحي يا جماعه اول كلمه في الصلاه الصلاه هي اهم عمل روحي الصلاه هي الميه اللي هتخلي المكان ده دايما تراوه قلبك ده حلو ما يقدرش الشيطان يقرب منه طول ما بتقول يا رب طول ما بتنادي على ربنا صلاة مزامير صلاة أجبية قداس منتظم كل الصلوات أي نوع من الصلاة تاني حاجة الإنجيل لأن كلمة الله حية الماء الحي أحيانا يقصد به الكتاب كلمة ربنا بتروي بتروي العطشان زي المطر والسيل والأنهار فأنت لما بتقرأ الإنجيل وبتفكر في كلام ربنا كتير بيحصل ارتواء فمش هتغلط بالسهل تالت حاجة في العمل الروحي الكنيسة نفسها دخلتك الكنيسة قعدتك في الكنيسة حضورك اجتماع حضورك قداس دي ميه بتدخل حياتك ده احنا حتى في اخر القداس نرش ميه كاننا بننبهكم للمعنى ان انت النهارده الحكايه بقت تراوه الشيطان ما يقدرش يقرب لما تقعد بالشهور بعيد عن الكنيسه سبعة أرواح أخر أشر منه أواخر هذا الإنسان أسوأ من أوائله يبقى وجودك في الكنيسة وطبعا بقى إيه اللي تايب بجد عاوز ما يطلعش من الكنيسة من كتر إحساسه بالاحتياج للمية فعاوز ما يبعدش لأنه عارف كل ما بيبعد بيقوى عليه التناول طبعا التناول ده قمة القوة الروحية انك تاخد جسد ربنا ودمه دي نعمة دي مش شطارة منك دي قوة داخلية هتعينك على نفسك وعلى اللي حواليك الخدمة لما بتعمل خدمة انت بتلتزم بالتزامات جديدة في حياتك الالتزامات دي كلها رايحة لصالح ربنا دي كلها ميه دي كلها عمل روحي خالص لانك انت مش بتعملها لنفسك لا واخد منها فلوس ولا واخد منها كرامه تاخد منها تعب يا بختك العمل الروحي ده هيحميك من حاجات كتير قوي هيستر عليك من حاجات كتير قوي لان اللي بيخدم ربنا ده ربنا بي بيسيك حواليه لانه تبعه مسؤول عنه اكتر من الاول لما تصوم عمل روحي لكن واحد مش عاوز يصوم خالص طب طيب ازاي طب ما انت فتحت الباب تاني للشيطان العشور عمل روحي الكتب الروحية عمل روحي أو الشرايط أو العظات كل ما هو روحي بيعمل نوع من الريبليسمنت لأن مخك كان فاضي فكان مشغول بس بالخطية الخطية هتطلع لازم مخك يتملي بسرعة لأنه لو فضل فاضي هيرجع له الشيطان بسرعة جدا يبقى أول حاجة في الروشتة كانت الهروب تاني حاجة في الروشتة العمل الروحي بأشكاله وتلاحظوا في الحمل الروحي بقى إيه في واحد يميل لحاجة أكتر من حاجة مسموح بس خلي القائد هنا قبل الاعتراف يبقى تالت كلمة بقى إيه الاعتراف لكي لا تخطئ أيضا لابد أن يكون لك من يتابعك حد فوق راسك حد يعينك حد يساعدك ربنا عامل النظام كده ربنا مدي سلطة سلطان مش عشان يتحكموا في الناس عشان يدوا الغفران للناس عشان ياخدوا بإيد الناس ويمشوا في الطريق الروحي ده دور الكاهن ونحاسب على الحتة دي وحسابنا صعب صلوا لنا ليه؟ لأن مسؤولين أمام الله عن توبة الناس فأكثر ما يفرحنا إنسان تائب يعني كتير من الشباب يحصل فيهم إيه؟ لما يكون قريب من قلب أبونا شوية ويغلط يقول إيه؟ مش هروح لأبونا غير لما إيه؟ أبطل الغلط طبعا حيلة حيلة من الشيطان ده انت ما ده انا ابوك ده انت ما تجيليش غير وانت واقع ما هو ده عزه ده هو ده الوقت اللي تيجي فيه وانت هتستنى لما تيجي تقول لي انا بقيت كويس طب ما انت مش هتبقى كويس ده ربنا يستر بقى فاهمين الفكره فدي حيله لان الواحد لازم يجي في الوقت اللي هو تعبان فيه لانه ويل لمن ليس له ثاني اذا سقط لا يجد من يقيمه اللي ملوش تاني ده طب لو وقع مين هيشده احنا كلنا بنسند بعض واحنا بنعترف على ابائنا ليه لان ما نقدرش كلنا نمشي لوحدنا فيبقى لكي لا تخطئ ايضا اكشف اللي في قلبك لا تخجل تحدى كبريائك افضح نفسك كي لا تخطئ ايضا عارفين داود النبي قعد كذا شهر غير تائب قبل ما يجيله أب اعترافه اللي اسمه ناثان النبي ولم يبدأ التوبة الحقيقية إلا مع المواجهة بعد مواجهة ناثان النبي لما جاله وحكى له حكاية المعزة فاكرينها قال له كان راجل غني جاي جاله زيارة فاستخسر يذبح ذبيحة من عنده خد المعزة الغلبانة اليتيمة بتاعت جاره اللي ما عندوش غيرها وراح ذبحها فداود انفعل وقال ده في شعبي الكلام ده ده احنا نموته هاتوا الراجل المفتري ده نموته قال له أنت هو الرجل ده أنت بتتكلم عن نفسك أنت تستحق الموت فقال أخطأت إلى الرب ما ما ما كبرش وما ما هربش لا اعترف على طول إذا يا جماعة الاعتراف بيساعد الواحد لا يخطئ أيضا وأظن كلكم جربتوا الحتة دي لما الواحد يقعد بالسنة والسنتين ما يعترفش يلاقي نفسه إيه طالع نازل طالع نازل بس ما فيش حاجة بتتغير إن ما كانش بيسوء ده الاحتمال الأكبر لكن هقول مع الاعتراف طالع نازل بس في نوع من إيه الكيرف طالع ببطء لفوق يعني في نمو تدريجي ولو بطيء بس المحصلة فيها نمو ما هو مش بعد الاعتراف هتبقى ملاك طبعا لا لكن المحصلة في الآخر هتلاقي نوع من النمو الروحي ثالث رابع بند فلا تخطئ أيضا فحص النفس فحص النفس يعني إيه فحص النفس يعني الواحد مش عاوز يغلط في الأول كان بيغلط عمال على بطال وما كانش بيعد على نفسه ما كانش فارق معاه ما كانش تايب إنما بدل تاب وعاوز يفرح ربنا وبقى ربنا شغله ربنا دخل حياته بقى فارق معاه زعل ربنا بقى فارق معاه راحة ربنا ربنا في مكان يريحه وفي مكان ما يريحوش هذا هو موضع راحتي يقول ها هنا أسكن لأني اخترته لما يلاقي قلب نظيف فبقى فارق معاه أنه بيغلط لأن كل غلطة بتضايق ربنا فبقى واقف لنفسه بالمرصاد ده اللي بنسميه فحص النفس واحد مراقب نفسه دي ليها صور كتير بقى تيجي بالليل تراجع يومك تيجي وانت بتغلط ترصد على نفسك الغلط تيجي تفك تكتب تحط لنفسك آيات أو شعارات أو تدريب تراجع على نفسك بالأسبوع اعملها بأي طريقة بس راقب نفسك افحص نفسك لأنك لو ما عملتش كده هتلاقي نفسك رجعت تاني لمطرح النقطة اللي كنت واقف عندها إن لم يكن أسوأ فبرضه غلطة مشهورة عندنا إن الواحد سايب الدنيا ماشية زي ما هي كده مش بيحاول يعمل حاجة وربنا يسوع بيقول مغفورة لك خطاياك ولا تخطئ أيضا طب خدت الأولانية وفرحت وجريت طب ما خدتش معاها الوصية ليه؟ لا تخطئ أيضا لو كنت واخدها كان لازم تحط عينيك في راسك وتراقب نفسك كي لا تخطئ أيضا ولو راقبت نفسك هتعرف من أين تبدأ الخطية يعني إيه؟ هتلاقي الغضبة أولها كلمة والزنا أوله تليفون ولا موقف والسرقة أولها علاقة غلط يعني كل حاجة ليها بابها لو أنت مراقب نفسك من أول الموضوع هتقطع وتجري فلن تخطئ أيضا لكن لو مش مراقب نفسك هتلاقي نفسك بتغوط وتدخل تدخل تدخل وفين بقى لما تقول الحقوني يبقى مش سهل حل آخر لكي لا نخطئ أيضا هنسميه فكر الصليب يعني إيه فكر الصليب لو الواحد حط قدامه ربنا يسوع له المجد المصلوب صعب يغلط صعب يغلط ليه الغلط معناه انك انت بتزود شوكة كنا واحنا عيال صغيرة في مدارس الاحد كانوا يعلمونا الحاجات دي يدونا صليب كده وعليه المسيح مصلوب وشوية شوك ويقول لك الاسبوع ده لو كذبت حط شوكة في راس يسوع طبعا صعب قوي فالواحد يكره الكذب يعني تحط شوكة في راس يسوع احنا كبرنا للأسف ولا مؤاخذة قلبنا كلم وما بقاش يحس بالحاجات العيال يحسوها بس هي الحقيقة كده هي الحقيقة كده هي كل خطية بتجرح المسيح هو اتصلب ليه مش عشان الخطايا فانت لما تكون صورة المسيح قصاد عينك صعب تغلط هت... هتستقتل عشان ما تغلطش ده اللي قصده بولس لما قال لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه مش هتغلط مهما حصل ليه لأنها بتجرح المسيح حبيبك دلوقتي يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي يعني إيه مش معقول الجرح يبقى فيه مش فيا طب ده أنا السبب طب يبقى أقل حاجة إن أنا أحط الصورة دي قدامه في غلطية معلمنا بولس لقى الناس ابتدت حلوة قوي وبعدين خابت فقال لهم أنا مش عارف إيه اللي جرالكم أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا إيه اللي خيبكم الخيبة دي بقى كان زعلان جدا وقال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء وكان كلامه ناشف ليه لأن مشوا كويس وبعدين خابوا ورجعوا يعيشوا في الحياة الجسدية فبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد قال لهم لازم صورة يسوع المصلوب راحت من قصاد عينيكم مع بساطة بولس بقى في حتت كده تلاقوها تلقائي خالص فقال أنا مش مصدق يكون المسيح مصلوب قصاد عينيكم وتعملوا كده ده معناه ده منهجه الروحي إن هو طول الوقت المسيح مصلوب قصاد عينه فطول ما المسيح مصلوب قصاده مش ده مش عارف ينام مش مش عارف يغلط من كتر ما هو بيحب ربنا وصعبان عليه ربنا فاللي بي... اللي مش عاوز يغلط تاني بيحط المسيح المصلوب قصاد عينه عشان يكره الغلط عشان يتحدى نفسه يتحدى الشيطان يتحدى الخطية مهما كلفته لأنها بالنسبة له بتجرح المسيح الموضوع بقى مش مجرد خطية هيبطلها لكي لا نخطئ أيضا حط قدامك فكر الدينونة فكر الدينونة يعني إيه يعني في النهاية المنظر شكله إيه الأيام هتجري والعمر هيخلص كده كده كلنا فاهمينها دي طيب إذا كان الكتاب بيقول الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا سليمان الحكيم قال كده مفيش حاجة هتعدي نتصور دقيقة بدقيقة وال... والسي دي بتاعك في السماء ومحدش هيقدر يلعب فيه انت الوحيد اللي تقدر تشيل منه حتت بالتوبة الباقي محفوظ زي ما هو طب طب ده لو الحكاية كده انت تبقى خايف من كل خطية طبعا لو دايما بتستحضر لحظة الدينونة لو دايما مجيء المسيح شغلك لو فكرة السماء والهلاك قصاد عينك المكافأة والعقاب قصاد عينك صعب تغلط لن تخطئ أيضا عرض على راهب مرة جات له إنسانة بطالة حابة توقعه في الخطية الراجل ده كان راجل يعني هلهلي خالص كده بتوع زمان بقى البسطة خالص فتصرف تصرف ساذج جدا قال لا طب استني شوية في القلاية لا طب استني خمسة كده بس وطلع بره القلاية عمل ايه عمل نار ولع نار وبقى يقف فيها ويصوت فالست قاعدة جوه بتقول الراجل ماله طلعت لقيته بيقف في النار يصوت يطلع من النار وبعدين يدخل في النار تاني يصوت يطلع من النار ايه يا عم انت جا- جننت ولا ايه قال لا لا انا بجرب جهنم قبل ما اغلط شوف التعبير انا بجرب جهنم قبل ما اغلط هو فهمها كده انما ده هيغلط ازاي مش هيعرف يغلط لان فكر الدينونة بيحميه ده اللي بنسميه خوف الله لان في خوف حقيقي مش الخاطب يغلط لأنه ليس خوف الله قدام عيونهم بتغيب عنه الحكاية دي وهو بيغلط هو بيتريق على الناس وهو بيخبط في الناس وهو بيظلم الناس ليس خوف الله قدام عيونهم فبيغلط إنما لو خايف من ربنا مش هيعرف يغلط مش هيقدر عشان كده اتقال رأس الحكمة مخافة الله خوف الله رأس الحكمة خليك ما تعرفش تغلط أبدا آه، آخر حاجة نقولها في روشتة لا تخطئ أيضا سلاح الكلمة يعني إيه سلاح الكلمة بقى كل خطية في الكتاب ليها بدل الآية آيات لو حفظت الآيات المرتبطة بالخطية تتسلح تلاقي الخطية مش عارفة تدخل لك فعلا قول أي خطية وطلع لها من الكتاب المقدس مثلا خمس ست آيات عشر آيات احفظهم وخليهم قصاد عينيك كل ما تيجي تغلط تلاقي الآية من دول ترن تنور أحمر جواك انذار تعمل صوت تلاقي نفسك مش عارف تغلط لأن كلمة الله حية هي اللي هتسعفك فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين فلكي لا تخطئ أيضا استعين بالكلمة لأن كلمة ربنا فعلا ح- حية أي خطية ليها علاج في الكتاب ودي بقى حلاوة إن احنا ندرس الإنجيل ونحفظه ونذاكره لأن مفيش خطية ملهاش آية وأغلبكم حافظين آيات للخطايا طب ما بالأولى تخلي الآيات دي سلاحك عشان كده تسمى سيف الروح سيف الروح ليه؟ ما هو ده اللي بي بيموت الشيطان اللي جاي يجربك في أي خطية إذا مش مستحيل ألا نخطئ أيضا لا دي وصية لا تخطئ أيضا أصل في واحد يقول إيه يعني معقول واحد ممكن يعيش من غير ما يغلط ده مش معقول دي وصية ده المفروض إنما لما تكبر روحيا كل مدى هتكتشف إن في خطايا ما كنتش شايفها ده موضوع تاني لكن الخطايا اللي بتعملها طبعا لا تخطئ فيها مرة أخرى ده الطبيعي لو أنت توبتك أمينة وصادقة بس لكي لا تخطئ أيضا تسلح بالهروب بالعمل الروحي بأب الاعتراف بفكر السماء أو الفكر الصليب بفكر الدينونة بسلاح الكلمة لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين